كل الاله واحد امين سفر الامثال الاصحاح التاسع بركاته فلتكن معنا امين الحكمة بنت بيتها نحتت اعمدتها السبعة ذبحت ذبحها مزجت خمرها ايضا رتبت مائدتها ارسلت جواريها تنادي على ظهور اعالي المدينة من هو جاهل فليمل الى هنا والناقص الفهم قالت له هلموا كلوا من طعامي واشربوا من الخمر التي مزجتها اتركوا الجهالات فتحيوا وسيروا في طريق الفهم من يوبخ مستهزئا يكسب لنفسه هوانا ومن ينذر شريرا يكسب عيبا لا توبخ مستهزئا لئلا يبغضك وبخ حكيما فيحبك اعطي حكيما فيكون اوفر حكمه علم صديقا فيزداد علما راس الحكمه مخافه الرب ومعرفه القدوس فهم لانه بي تكسر ايامك وتزداد لك سنو حياه ان كنت حكيما فانت حكيم لنفسك وان استهزأت فانت وحدك تتحمل والسبح لالهنا دائما ابديا امين الحكمة بنت بيتها كلمة جميلة تعطى عنوان لهذا الاصحاح الصغير واعرف ناس يا احبائي من محبتهم كانوا حافظين هذا الاصحاح عن ظهر قلب وكانوا بيرددوه وتقابلت معهم خصوصا الناس الكبار بتوع زمان الحكمة بنت بيتها تكلمنا سابقا عن الحكمة هي المسيح والمسيح هو اللي هيبني بيته مفيش آية تقول ان احنا اللي هنبني بيته لكن في آيات تقول ان هو اللي هيبني بيته في العهد القديم مثلا يقول اذ لم يبن الرب البيت فباطل يتعب البناؤون إذ لم يبن الرب البيت فباطل يتعب البناؤون وفي العهد الجديد يا أحبائي نلاحظ إن الرب يسوع قال له أنت بطرس وعلى هذه الصخرة إيه أبني مين اللي يبني المسيح أبني كنيستي يبقى المسيح هو اللي هيبني والبناء هو النمو كلمة بناء ونمو الاتنين بمعنى واحد وكان بطرس اول حجر يتحط في البناء والرب يسوع قال له هذا الكلام وبطرس اكد الكلام قال ونحن كاحجار حيه مبنيه في هيكل الله ولو جينا نسال في حجر بيبني نفسه لا لازم اللي يبنيه ايه البنا والمسيح هو البناء الحكيم الحكمة بنت بيتها وبيت المسيح اتبنى على حكمة سماوية اتبنى يا احبائي على حكمة سماوية والحكمة السماوية عكس الحكمة الارضية وتبدو الحكمة السماوية بالنسبة للحكمة الارضية جهالة مع انها قوة عشان كده اتبنت الكنيسة على الصليب اتبنت الكنيسة على الصليب والكنيسة احبائي اللي اتبنت على الصليب الصليب عند الهالكين جهالة لكن بالنسبة لينا احنا يعتبر قوة الله الحكمة بنت بيتها نحتت اعمدتها السبعة وخلي بالك هنا من حتة النحت النحت اللي هو بيستخدم الازميل ويستخدم الدقاقة اللي بيدق بيها الشاكوش او المطرقة اللي بيطرق بيها عشان كده احبائي لما يقول نحتت وكلمة عمود يعني مسؤول الاحجار رمز للمؤمنين والاعمدة رمز للخدام لان العمود بيشيل المبنى يعني مثلا الكنيسة اللي احنا فيها الاعمدة دي هي اللي شايلة المبنى وبولس الرسول يسمي الرسل اعمدة يقول تقابلت مع بطرس ويعقوب مع بطرس و... ويوحنا ويهوذا وهؤلاء الثلاثة المعتبرين أعمدة معتبرين أعمدة واحنا عندنا في الكنيسة بنسمي القديس كيرلس الكبير عمود الدين عمود الدين وبيقول للملاك اللي غالب من يغلب فسأجعله عمودا في هيكل إلهي عمود وعمود يعني تتكي عليه وتتسند عليه وربنا بيستخدمه فكل اللي استخدمهم ربنا أعمدة كل اللي استخدمهم ربنا لمجد اسمه أعمدة بس علشان يبقى عمود لازم يتنحت وعملية النحت عملية متعبة ومؤلمة واحنا بنتنحت بالتجارب وبالضيقات وبالخبرات واتكلمت قبل كده عن عملية النحت مش عايز اعيد كلام انا قلته قبل كده عملية النحت والساعة ما بينحت ساعة يدق قوي وساعة يدق بالشويش ويفضل ينحت لغاية ما يطلع رسومات جميلة في العمود ويبقى له منظر عظيم مقبول عشان كده لما يجي يقول لك الحكمة بنت بيتها نحتت اعمدتها السبعة السبعة دي رمز للكمال دايما الكمال في الكتاب المقدس يرمز اليه برقم سبعة وحتى السيد المسيح لما قال سامح اخوك سبع مرات فافتكروا كلمة سبع مرات يعني سبع مرات فجاله بطرس قال له طب وبعد السبع مرات قال له لما قلت لك سبع مرات لست اقصد سبعة ولكن اقصد سبعة في سبعين اقصد سبعة في سبعين عشان كده يقول لك نحتت اعمدتها السبعة وشفنا في سفر الرؤية الكنايس السبعة والمنارات السبعة والكواكب السبعة والارواح السبعة سبعة ارواح الله وهكذا لو مشينا ورا رقم سبعة نلاقيه مال الكتاب المقدس نلاقيه مال الكتاب المقدس حتى عيد المظال مدته سبع ايام وفي اليوم الثامن العيد الكبير وهكذا يا احبائي الله خلق العالم في ست ايام وكانت الراحة في اليوم السابع وجعل اليوم السابع يوم الراحة بالنسبة للرب عشان كده هنا بيقول لك الحكمة بنت بيتها ونحتت اعمدتها السبعة ذبحت ذبحها يا سلام ايه ذبحت ذبحها ذبحت الذبيح بتاعها طب مش تقول لنا الذبيح ده ايه قال معرفش ما هو ده السؤال اللي سأله اسحاق ومعرفش يجاوب عليه ابراهيم وادي هنا سليمان بيقوله ومش فاهم الحكمة هتذبح ذبيح يا ترى نوعه ايه الذبيح معرفش قال له اين الخروف قال له الله يرى يرى يرى خروف له للمحرقة ذبحت ذبحها قدمت الذبح بتاعها ونفس المسيح يسوع لما جه يقول يقول اذبحوا العجل المسمن اذبحوا العجل المسمن يعني العجل السمين العجل الدسم العجل اللي كله دهن لان دايما بيقيسوا الذبيحه بكميه الدهون اللي فيها يقول لك دي رام الدهن 2 كيلو 3 كيلو فالدهن ده رمز للدسم ومش هو الدسم بس ده اسمه اسمك دهن مهراق اسمك دهن مهراق لذلك احبتك العذارة زي ما بيقول عنه الكتاب عشان كده هنا لما بيقول لك ذبحت ذبحها وكأن هنا بنشوف الكنيسة القائمة على الأعمدة السبعة أو القائمة في كنيستنا على أسرارها السبعة قائمة على أساس الذبح ذبحت ذبحها ذبح المسيح أي موته هنا أحبائي لما يجي يقول لك إيه ذبحت ذبحها وبعدين يقول لك إيه مزجت خمرها كلمة يمزج الخمر يعني يضيف له مية وده اللي بنعمله في القداس الالهي بنضيف مية وكلمة مزجت خمرها اضافة المية لان احنا قلنا قبل كده اللي بيشهدوا في الارض ثلاثة الروح والماء والدم وهؤلاء الثلاثة هم في الواحد مش واحد لا اللي بيشهدوا في السماء ثلاثة الاب والكلمة واخد بالكم والروح والذين يشهدوا في, في السماء ثلاثة والثلاثة هم ايه هم واحد لكن لما جه يقول في الارض قال الروح والماء والدم وهؤلاء الثلاثة هم في الواحد الواحد اللي هو مين فالله المثلث الاقانيم المتجسد في شخص المسيح يسوع عشان كده الروح القدس ده الحياه الحياة الساكنة في الروح لكن فيه مية ودم ولما يقول يوحنا اللي هو شهد الكلام ده يقول لك ولما طعن بالحربة جرى من جنبه ما قالش ماء ودم قال دم وماء الدم رمز للموت والمية رمز للحياة حيث توجد المياه توجد الحياه ولما يقول جرى دم وماء يعني موت وحياة لان ادم ادانا حاجة ادانا ايه ادم الاول ادانا حياة وموت احنا مولدين من ادم ميتين ولا احياء احياء وبعد كده هنعمل ايه نموت فكان في ادم الحياة تسبق الموت اما في المسيح الموت يسبق الحياه وكأن إذا حبيت تعيش في آدم يبقى نهايتك بدايتك حياة وآخرتك موت. طب وإذا حبيت تعيش في المسيح تبدأ بالموت وتنتهي بالحياة. أبدأ بالموت إزاي؟ من أجلك نمات طول النهار. إماتة الجسد والأهواء والأعضاء عن الخطية. أدي الموت. والموت بيبدأ عشان كده لما تبقى مسيحي ها اول ما تبقى مسيحي نعرف ازاي بقيت مسيحي تقول لي اتعمدت يعني ايه اتعمدت اتدفنت الله هي بدأت بالدفن ايوه بدأت بالموت وهتنتهي بالحياة عشان كده يقول لك جرى دم وماء ما كنتش تموت مع المسيح مش هتحيا مع المسيح وإماتك مع المسيح كل يوم كل يوم وكل ساعة احسبوا انفسكم اموات عن العالم لكن احياء لله اموات عن العالم وتبقى هنا الحياة بتاعتنا عشان كده يا احبائي لما بيجي يقول لك مزجت خمرها وايضا رتبت مائدتها عايزين نقف شوية عند كلمة رتبت مائدتها الحتة دي نلاقيها عند ابراهيم يمكن شرحتها لكم لما وصل بنى مذبح ورتب الحطب رتب الحطب وكلمة ترتيب في اللغة اليونانية حد يعرف مع اسمها في اليوناني تكسس تكسس يعني طقس فكلمة طقس معناها ترتيب او نظام فكلمة رتبت ما- مائدتها يعني وضعت طقس المائدة والآية واضحة ليها نظام ليها نظام على فكرة نفس الكلمة اللي ترجمها المترجم البيروتي هيأت هيأت لي مائدة تجاه مضايقية لكن هي في النص ايه رتت لي مائدة تجاه مضايقية رتبت مائدتها ايوه رتبت مائدتها لان المائدة دي ليها ترتيب خاص الاكل ملوش ترتيب حط الاكل اتفضلوا يا جماعة يلا كله يقعد ارشم الصليب قول ابانا الذي وكل لكن لا ده عايزة ترتيب ليه لان ملكوت السماوات ليس اكل وشرب مش موضوع اكل امال ايه موضوع تهيئة للاكل لازم تكون متهيئ لان لو كلت بدون تهيئة مش هتستفيد ليه وهنروح بعيد ليه ايه رأيك في ايدين المسيح حد يقدر يتكلم ضدها يقول لك وحينما اعطى اللقمة ليهوذا دخلوا الشيطان ياه ياخد لقمة من ايد رب المجد يروح داخل مع اللقمة الشيطان ايوه ليه اصل لان جهاز الاستقبال مش سليم لازم ترتيب ناس بتزعل جدا يا احبائي يقول لك هو ابونا بيقعد يتلكك لنا ويقول لك اللي ما حضرش انجيل القداس ونيجي لا ابونا ده طيب نقول له انا ما حضرتش انجيل القداس يقول لي اتناول ما يرضاش يكسر بخاطري وكل مره اروح اقولها له وكل مره اروح اقولها له الموضوع مش ما حضرتش ولا حضرت ولا حل حتى لو ابونا ادالك الحل ده في ناس بتجيني من بره على المناولة الله وازاي ده آه، عايز اخد البركة البركة لازم تكون متهيأ لها حكاية الترتيب يعني شوف الترتيب لو انا قعدت اقوله لك يبدأ ببخور عشية بخور عشية ده عملوه عشان الناس بتيجي تعترف وتعترف بخطاياها وتحضر الت- البخور عشية وتعيش بعد كده التسبحة بتاعت نصف الليل وبعد كده يقوم الصبح يجي اذا كان فاكر ضعفات تاني نسي يقولها يقولها في بخور ايه في بخور باكر وبعد كده يحضر صلاة باكر وبعد كده القداس التعليمي اللي بيعلمنا وبعد كده القداس الايماني يفضل يقول القداس دي- بيرتب يرتب يرتب ويرفع لنا والقداس الايماني يبتدي بدرجة درجة درجة طبعا انا مش هقدر اشرح لان انا مش هروحهم في عشر شرايط موجودين اللي يحب ي- لا عشرة تسعة وواحد بيشمل الكل فهنا يا احبائي تبص تلاقي ايه الواحد يفضل ايه يفضل يطلع يطلع يطلع يطلع لغاية ما نبص نلاقي ابونا بيقول كده ترتبت ازاي يا ابونا القدسات للقديسين وقبل ما ابونا يقول القداسات القدسات للقديسين يكون الشماس قبلها سبقه وقال له خلصت حقا يعني انا شعرت بالخلاص شعرت بان انا اتهيأت عشان لما اخده يبقى فيه استقبال عارفين المزمور اللي يقول قلبي مستعد يا الله قلبي مستعد قلبي مستعد اصل لازم الترتيب محتاج للتجويع طوبى للجياع والعطاش الى البر انت احبائي بالتعاليم الروحية اللي بتاخدها في القداس بتجوع النفس وبالتسبيح بتجوع الروح وبعدم الاكل بتجوع الجسد وتيجي للمسيح يبقى جسدك ونفسك وروحك التلاتة ايه جعانين فتشبع شبعت شبعت النفس بالتعاليم الحلوة جزئية من المزمور وجزئية من البولس وجزئية من أسفار الجامعة وجزئية من أعمال الرسل وجزئية من سير القديسين ومزمور تاني وإنجيل وعظة كل ده أشبع النفس ادى استنارة للنفس التسابيح والصلوات بتاعت القداس دي مش اشباع للنفس دي اشباع لايه للروح الجوع اللي جوعته دي تسع ساعات طلب اشباع لمين للجسد فحينما تأخذ المسيح يبقى هنا رتبت مائدتها لازم تكون مائدة مترتبة صدقوني يا احبائي قريت تقرير انا كنت بتناقش مع واحد من الاخوة البروتستانت وبعدين بيقول لي ايه بيقول لي هات لي ايه من الكتاب المقدس تقول ان لازم نصوم قبل المناولة مش بيقول ان الرب صنع الجسد والدم بعد العشاء قلت له انا مش هدخل معاك في مناقشات لكن عايز اقول لك حكاية قال لي اه قلت له الحكاية دي انا موجودة عندي في ورقة كان جدي جابها في في في جريده مصريه قديمه انجليز كانوا هنا في مصر فكان ايام الملكه فيكتوريا ايام الملكه فيكتوريا اللي هي والده اليزابيث الحاليه مره القسيس الاسقف يعني اللي بيعلمها قعد معاها وبعدين قرا الانجيل فبيفتح لها الانجيل ويشرحه لها كل يوم يقرا لها الانجيل ويشرح لها فجه بيشرح بيقول المسيح متى صنعت حفلة ما تدعيش الاغنياء ولا العظماء لكن دور على الفقير والاعرج والاعمى بعد ما قال لها كده قالت له طب ليه الملكة فيكتوريا هي ما تعملش حفلة في القصر بتاعها للفقراء والمساكين وتأكلهم وتاكل معاهم فقال لها وماله يا مولاتي ممكن فأعلنت أعلنت إن يوم الأحد بعد ثلاث ايام في حفلة لكل الفقراء والمساكين بتوع لندن علشان يجوا ياكلوا عارفين الجريدة كانت ايه ان الفقراء صاموا ثلاث ايام عشان يعرفوا ياكلوا كويس من اكل الملكة ثلاث ايام ما رضيش ياكلوا ولا ياكلوا عيالهم واستنى ما تاكلش استنى ما تاكلش مش ناكل الاكل بتاعنا ده فاذا كان اكل الملكة صاموله ثلاث ايام حرام ان احنا نصوم لجسد الرب ودمه تسع ساعات عشان نقدر نشبع بيه ونقدر نتلذذ بيه احبائي عشان كده هنا الاية لما بتقول رتبت مائدتها ارسلت جواريها يا سلام يا ريت كل خادم يسمع الحته دي ويقول نفسي وروحي جاريه لله انا خدام انا خدام درجه الخادم دي درجه اقل يعني اللي بيسمع ده ابن السيد واللي بيتكلم ده خدام السيد فدرجه في الخدمه اقل يعني كل ما اخد درجه كهنوتيه ببقى اقل من الشعب ده المفروض لان الشعب دول اللي بيسمعوني دول اولاد سيدي وانا خدام عند سيدي يقول لي يا واد يا خدام روح اغسل رجلين ده اقول له حاضر يا سيدي هات لي ده الدواء اقول له حاضر يا سيدي لو ما بصيتش كده ابقى ما بقيتش مش كده ابقى ما بقيتش لا خدام ولا اعرف مش في رفعه لا من اراد ان يكون فعلا فيكم عظيما فليكن خدام لجميع ارسلت جواريها ارسلت الخادمات بتوعها وهو بيتكلم بلغة المؤنث لان الحكمة اساسا الكلمة اسمها ايه مؤنث ارسلت جواريها عارف كلمة جارية يعني ايه جت من تجري جارية يعني بمجرد نظرة عين ستها تفهم هي عايزة ايه وتجري تجري لخدمتها وتجري في مساعدتها وتفهمها كويس عشان كده هنا الكتاب يقول لك ارسلت جواريها تنادي الجواري دول الخدامين بس الخدامين دول مش تحت هم صحيح طبقة من تحت لكن هي طبقة منين من فوق عشان كده في ايتين يبدو للانسان انهم متناقضين يعني مثلا الايه الاولى قد وضع الله اولا في الكنيسه رسل ثم انبياء ثم معلمين يبقى نمره واحد عند ربنا مين الرسل طيب حفظتوا الايه دي اجيب لكم الايه الثانيه بتاعت بولس الرسول نحن الرسل مدعوين اخرين ايه اخرين يعني ايه يعني في السبنسة انتم مكرمون اما نحن فبلا كرامة انتم مكرمون ده بيتكلم على اولاد ربنا واحنا الرسل في الاخر احنا احنا الاقل طب انتوا اولين ولا في نظر الله اولين لكن في خدمتهم اخرين في الارض لازم تحط نفسك تحت رجلين الكل نهان ونلطم ونشتم وصرنا كاقذار العالم ووسخ كل شيء وايه كمان تاني يا بولس طب ده شكلكم قدام العالم وسخ يعني ايه وسخ كل شيء لان اهل العالم يشوفوا خادم ربنا اوه ايه القرف ده اللي جاي لنا على الصبح انا بسمعها كتير على فكره وبفرح بفرح مرة اتنين ماشيين وانا ماشي وبعدين اول ما شافوني قالوا بس خلاص يبقى اتعقدت مش هتتحل صدقوني رفعت قلبي قلت له يا رب حلوا لهم مشكلتهم مش عشان انا بقى نبقى احنا عشان تبقى انت اللي بت مش مهم لكن في هذه جميعها يعظم انتصارنا بمن احبنا في كل ده يعظم انتصارنا بمن احبنا عشان كده هنا ارسلت جواريها جارية يعني ايه يعني تحت لكن خدمتها فين بصوا تنادي على ظهور اعالي المدينة الله طب دول الناس اللي العليوي هقولها بالبلدي الناس العليوي مش محتاجين خدامين عشان ينادوا لهم امال محتاجين مين محتاجين ناس اعلى منهم ينادوا لهم لا جارية لكن تنادي في اعالي المدينة هصور لكم صورة حلوة فيليكس الوالي قاعد وخطيبته جنبه بيندغ اللبانة ولابس الذهب وحواليه الجيش بتاعه وبيتعجبن قدام خطيبته وقال لها استني انا هفرجك على الراجل اللي اسمه بولس هاتوا لنا بولس الراجل بولس ده على فكره اللي مرمي في السجن ده من كبار بتوع النصارى المسيحيين هفرجك عليه اضحكك عليه شويه وجابوا الراجل الغلبان جاي يجر في رجليه والسلاسل في ايديه شعره اكرد وصدره مفتوح وهدومه مقطعه ومنظره كده زي الشحاتين ويقف بولس من التعب والكلل ويبص بصة لفيليكس يقول لك وارتعب فيليكس الوالي اول ما شاف بولس جات له رعشه خاف طب خاف من ايه دي كلمه من بقك تطير رقبته لا ارتعب جاله رعب صحيح هو في الاسافل رد سجون لكن واقف قدام الوالي ويكلم الوالي عن ايه عن الابديه وعن خلاص النفس وعن الجهنم وعن وقفته قدام الله وفليكس يقول له طب روح دلوقتي وهبعت اجيبك تاني تنادي في اعالي المدينة هي جارية لبسها اي كلام بتلبس يا راجل انت بلبس وبر الابل وبر الابل ده منظر ايه ده منظر الشحاتين عايش في البرية لا حولي ولا حواليا لكن لما جه ينادي نادى لهيرودس قال له هيرودس لا يحق لك وما قالوش يا جلالة الملك سعادتك اسمعني دقيقتين ولو سمحت حضرتك اديني فرصة كام دقيقة لا مؤاخذة ربنا بعتني كده برسالة مكسوف وش في الارض منك اقولها لك بس لازم اوصلها عشان ربنا ما يزعلش هو يعني ربنا مش زعلان منك قوي قوي قوي لا يعني نص نص بيقولك يا ريت تراجع لا هيرودس هيرودس مين ده لا يحق لك ده بينادي فين الراجل ده ده بينادي في العلوي تنادي في اعالي المدينة جارية تنادي في اعالي المدينة ايوه بطرس حتة الصياد اللي كان من ضمن الجواري اللي خاف من الخدامة ما هو خدام خاف من خدامة لكن لما امتلكوا الروح القدس عارف بطرس يقول لك ايه يا كهنة اسرائيل ورؤساء الشعب بتكلم مين الرؤساء يسوع الناصري الذي انتم قتلتموه بايد آثمة ايه ده ايه ده بتكلم رؤساء الكهنة ورؤساء الشعب كان فين ده ساعة ما كانت الخدامة بتقول لك انت من اتباعه وقعدت تسب وتشتم معلش كنت في الحضيض ارسلت جواريها لكن الجواري دول بينادوا فين في اعالي المدينة يعني رسالة عليا من هو جاهل قليل او او قدر من هو جاهل فليمل الى هنا اللي جاهل يمل الى هنا ما معنى الجاهل قال الجاهل في قلبه ليس الله يبقى مين الجاهل اللي ما بيؤمنش بربنا من هو جاهل فليمل الى هنا الباب مفتوح اللي ضايع فيكم يجيله يلاقيله فاتح له احضانه فاتح احضانه للكل من هو جاهل فليمل الى هنا هنا ايه ما حددش ما قالتش الحكمة من هو جاهل فليمل الي عارف لو قالت من هو جاهل فليمل الي يبقى يميل لمين للمسيح لكن فليمل الى هنا هنا ايه الى البيت اللي بناه والى الاعمدة السبعة اللي هو اسسهم ما هي بنت البيت وبعتت وبتقول لهم تعالوا للبيت اللي عايزني يجيني عند البيت بتاعي وفرحت بالقائلين لي الى بيت الرب الهنا نذهب بستغرب الواحد يقول لك يا اخي مين قال ان الخلاص ده في الكنيسه دي علاقه بينك وبين ربنا علاقه انت ما دام قبلت المسيح في حياتك مش محتاج لحاجه تانيه مش محتاجة الوسيط ولا غيره طب امال ليه جاب جواري وليه نحت اعمدة سبعة وليه بنى بيته وليه اسس كنيسة من الاساس ما قال يا جماعة وانتوا في بيوتكم امنوا بيا واقعدوا في بيتكم واخلصوا وخلاص عشان كده هنا بيقول لك من هو جاهل فليمل الى هنا والناقص الفهم قالت له طيب عرفنا الجاهل يعني الوثني اللي ما يعرفش مسيح وناقص الفهم المسيحي الاسمي مسيحي بالاسم اه ابن معمودية ابوه وامه عمدوه ونولوه وكبر والتيار جرفه وطلع راشم صليب في ايده قد كده لكن بيروح الكنيسة اه بروح الكنيسة بس في المناسبات يعني راجل بتاع ايه مناسبات يوم عيد الجمعة الكبيرة لازم اروح اروح في الساعة الاخيرة كده عشان نقعد نقول كده يلا يسون كم مرة ونقول له كانت كفاية عليك كده يا رب يعني ما مش هتنهب نديك اكتر من كده وليلة العيد شوية ولما تكون في جنازة ولا خارجة بروح احضر وخلاص لا هذا ناقص فهم ناقص فهم هو محتاج الجاهل ومحتاج ناقص الفهم الجاهل بيقول فليمل الى هنا يجي ويعرف وربنا هيكشف له وناقص الفهم قالت له هلموا كلوا من طعامي تعالوا تناولوا واشربوا من الخمرة التي مزجتها لك قد ايه ما تناولتش حقوا الجملة بس ما تزعلوش مني والجملة دي مش انا اللي قايلها دي موجودة في تعاليم الاباء الرسل الدسقليه اقوال الرسل ونقر نحن الاباء الرسل ان من امتنع عن التناول اكثر من اربعين يوما صار محروما من شركة المسيح وشركة المسيحية هقولها تاني من امتنع عن التناول اكثر من اربعين يوما صار مح هو حرم نفسه من ايه من شركة المسيح ومن شركة ايه المسيحية طب ليه ايه اللي يمنعك تقول لي وحش ده جاي للوحشين خاطي متقدم للخاطيين اللي نقص الفهم تعالوا كلوا واشربوا من الخمرة التي مزجته ليه مش عايز تاكل ومش عايز تشرب انا مرة قلت لواحد مش عايز يجي يتناول قال لي بس بحضر الكنيسة قلت له طب ترضى احضر فرح ابنك وما اكلش من المائدة اللي انت بتقدمها ينفع دي لازم تكون مشاركة صح ولا لا قلت له لما اروح عندك وتقدم لي اكل او مشروب وارفض حاجة من ثلاثة ما تطلعش غير حاجة من ثلاثة يا اما انا مخصمك عشان كده مش عايز اكل من عندك يا اما انا ما بحبش الاكل بتاعك يا اما انا قرفان منه المسيح مقدم لك جسد ودمه انت مخاصمه ولا ما بتحبوش ولا قرفان منه لان هو واحده في التلاته لان هو واحده في التلاته ليه ليه تعرف لو قال ان هذا التناول يعطى للقديسين كنت اقول لك اعمل مية حساب يعطى للطيبين والأطيب ده بيقول يعطى لمغفرة الخطايا مش يعطى للذين غفرت لهم خطاياهم لا يعطى لمغفرة الخطايا زي يعطى لارتفاع ضغط الدم ده هو بيعطى لارتفاع ض- مين اللي ياخده اللي عنده يعطى لمرضى السكر مين اللي ياخده اللي عنده سكر لكن انا ما عنديش سكر واروح اخده لا يوم ما تحس بنفسك انك انت طاهر ما فيكش ولا غلطة اوعى تتناول تبقى مجرم تبقى مجرم تعجبني جملة بيقولها قداسة البابا شنودة الثالث قال بقول لربنا في كل مرة اتناول فيها اقول له يا رب انا غير مستحق لكن محتاج غير مستحق لكن محتاج انا ما استحقش ومين فينا يستحق خلينا واقعيين ده الملائكة بجناحين بيغطوا وجوههم واتنين يغطوا رجليهم مش قادرين ما يقدروش اشتهوا ما يقدروا الملائكة طب ومين فينا يوصل لدرجة ملاك ولا واحد ولا واحد عشان كده خلي خلي نفسك في الحتة دي هلم كلوا طعامي واشربوا من الخمرة التي مزجتها اتركوا الجهالات يعني قاطع الماء الماضي فتحيوا وسيروا في طريق الفهم يعني الوثنيين يسيبوا وثنيتهم والمسيحيين بالاسم يبقوا مسيحيين بالروح ونكمل المرة الجاية ناخد ترنيمة عشان ندخل في الموضوع بتاعنا